يشوفهم الذين يكونوا محجبات يتقين الله عز وجل سبحان الله يبقى انت بتخليهم ايه في الدنيا كالبيض المكنون يبقى انت بتجهزهم ان يبقى من ضمن البيض المكنون في الجنه ولك ايضا من امثالهن بيض مكنون في الجنه انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عرضا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين سبحان الله لكن في السابقين الثله من الاولين وايه وقليل من الاثرين وقليل من الاثرين سبحان الله اخر السوره بقى يتحدث القران عن حاله نزع الروح ساعات بقى ودي اصعب اللحظات عند المؤمن اللهم خف عنا سكرات الموت يا رب فلولا اذا بلغت الحلقوم بيقول ايه؟ الروح الروح رفعت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون لمين؟ للميت وكلنا قاعدين حواليه ده تعبان ده بيتنفس بصعوبه ده يا ترى وحاله ايه دلوقتي ده بطل الكلام من اول امبارح ده دخل في غيبوبه اسبوع وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم يا الله فتحلوه لا اله الا الله سبحان الله يعني احنا قاعدين باصين عليه بينا وبينه قد ايه؟ اللي قاعد عن جنب دماغه واللي قاعد جنب ايده واللي قاعد عند رجليه واللي قاعد تحت جنب السرير واللي قاعد على جنب المرتبه واللي قاعد سبحان الله كل ايه احنا قريبين منه اهو ربنا قال لا ده احنا بقى اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون مش هيجي اه احنا اقرب بقى لان خلاص الملائكه بدات تدخل ده ملك الموت والفريق المساعد دول اللي اتفقنا عليه في الحلقة الأولى والثانية في حلقات الدار الآخرة وخلاص الأمر تم القضاء وملك الموت لا يقف أمامه لا باب ولا بواب ممكن يمكن على التخطيط خاص عليه يقول له قبل البيت مش ممكن مرة خلاص ولكن لا تبصروا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين حد يقدر يرجع الرد تاني رقمناها بقى ها حد يقدر يرجع طب الخير يقول لك طب القرآن المحاولة محاولة ايه؟ محاولة ايه؟ عجز الطب والطبيب الحكيم خلاص وخوف الموت أسرعت لا تريد خلاص وقت حد بل هو الله عز وجل اقرب اليه منا والملائكه خلاص تلزوا وهو اصبح في عالم غير عالمنا ويمكن مفتح عليه لكن مش قادر يتكلم ولو نطق لقال لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى لان ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك اذا كان في الدنيا ايه؟ بتغطى على بصيرته بصيرته مش فاهم الشيء قاعد يقوم ويركب وينم وياخد ويختلف والله الله سبحان الله لو ايقن انا دي اصعب اللحظات صعبه قوي وضربت لكم المثل من قبل ان الحديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله والعياذ بالله كره الله لقاء طب يحب لقاء الله ازاي؟ ان يقدم سابقه اعمال طيبه الحكم عندما ينزل الى القبر ويجلسه ويجلسه الملكان يقعدون فيتخيل له ان الشمس اوشكت على المريض تخيلوا كده بعد القهوه القهوه دي كام؟ حد ترجع تاني اذا كان مؤمن بقى يبقى لدار الهموم والاقدار بالميدان ان ترجعان قدماني الى ربي قدماني اجل خير انا شفت الدنيا سمرة طويلة والشرط والعيار والرئيس المرعوب والحاكم المحكوم والبلاوي كلها وليس انا في رحمة الله اما كان اول ما يقولوا اول ما يقولوا يقول زي عدو البلعون ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت الله طب ما ادينا لك 30 سنة و40 سنة و60 سنة اشمعنى يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون العالم ما خلق سبحانه هو لطيف خبير ممكن هو عاء الله يعلم ما توسوس به نفسه نعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اه هو هو عالم سبحانه وتعالى بنفسه عنده فكرني بس يومين بس يرى ان حضرتك في الاقوات او ابوك او ابنك وتنسحب عند القبر وتركز وتنوي انك ترجع تاني لا ان شاء الله خلاص اما ادخل بقى لا قاعد اتقهوى ولا مروح كلام فاضي ولا مش عارف ايه ولا ايه كلام اول ما يجيب بس الصلاح ده لا عراقي ايه ايه العراقي يعني دي قناه خمسه مليون الكلام ده موجود لسه في الاخر هكذا الحمد لله ان ال- الشحنه اللي جوه ضعيفه البطاريه بتاعته مهويه مهربه ها موفر الارض ها لكن لو البطاريه بتاعنا جنريتور بقى من هو ها 100000 حصان ده كان يبقى جرى هوان في العقيده امال ايه خلاص. سبحان الله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا فلولا ان كنتم غير مدينون ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين ده مين اللي بيموت ده اللي اللي بيموت ان كان بقى اللهم اجعلنا منهم يا رب فروح وريحان وجنة نعيم الله الروح هي الراحة الراحة الروح هي الايه؟ الراحة الراحة هي الايه؟ الروح كان سيدنا الحبيب لما يزور المقابر يا خالق هذه الاجساد البالية ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي شوف شوف شوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم مش ادخل عليها روحا من عندك لا رد شوف حسان الان عليها ايه روحا من عندك الروح اللي هو الايه الراحه الراحه يستريح يستريح فين يستريح لان قلنا ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان كان يسيرا فما بعده ايسر وان كان عسيرا فما بعده اشد يعني الكتاب يقرا من عنوانه يا اما روضه من من من من من, من روضات الجنه او من رياض الجنه يا اما والعياذ بالله ايه؟ حفر حفر النار والكلام ده قتلناه احسن من قبل. فاما ان كان من اصحاب فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم طب ده جنة نعيم فين؟ برضه ما هو يفتح له باب يعمى مقعده من الجنة فيقول يا رب ايه؟ عجل بالساعة عجل بالساعة مثل درجة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلم أصحاب اليمين من كل سوء ليه؟ لأن حسناتهم غلبت سيئاتهم والله سبحانه وتعالى قد تولى آه تولاهم بفضله وبرحمته وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله رب العالمين مكذبين للآخرة مكذبين للعلماء مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبين لكل ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الضالين البعيد والعياذ بالله عن طريق الصواب وطريق الهداية فنزل من حميم وقلنا ان النزل هو الايه؟ المكان اللي الانسان والعياذ بالله ال- ال- الجماعه ال- بعض البلاد العربيه تقول على الفندق نزل هو كده باللغه العربيه فعلا النزل ده فندق المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه نزل للحميد وتصفيه الجحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم لكن الناس تعمل في السجود تسمع كلام غريب طول السوره طب ليه؟ قلت بالركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمسه سبعه تسعه على قدر ما تسمح لها عليه في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات لكن كل واحد قال تعالى سبحان الله وبحمده وتعالى وواحد يقول له سبحان هو هو في في كمان آه، من جاء بديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد ها، والاقتصار الاقتصار في السنه احسن من الاجتهاد في البدعه ما ما ما ما نوسعش لان الزياده في الدين كان نقص فيه تزود في الدين زي ما تشيل منه ليه؟ لان الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه؟ الاسلام الحرام يبقى لا فيه زياده ولا نقص. طيب ده لسوره الايه؟ الواقع. تعالى يا سيدي لسوره الحاقه فيها ايتين برضه احنا الحديث عن الجنه بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا ينظر ايه؟ يوم القيامه تهربون لا تخفى منكم خافيه يا حاجه تتخبى قال في نقطه بقى لو حد مننا يا اخوانا عمل ذنب وربنا ستره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده ما راحش حكى ما راحش افتخر راح قال ده انا ولدي يعني نصح او عملت وسويت لان ده مجاهد المعصيه هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد قال ان الله اكرم من ان يقطعه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه كريم ولا مش كريم؟ كريم. لان لو انتقلت في الدنيا يبقى ده نبيل كفر الان اللهم اغفرنا دنيا واخرى يا رب العالمين آه. امين اللهم لا تقطعنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه بس دي نقطه اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بشكر الله عليك فده اسمه استدراج يعني سيبك مرة ومرة ومرة وعشرة وعشرين وبعدين وبعدين حاجة ما تبقى لما انت بتت- ب- ب- بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله وحتى لله ان يكون كذلك سبحان الله واما انك مش موقن ان عذاب ربك لشديد هنا بقى ساعتها تقع على رؤوس الاشهاد يوم القيامه الا يوم ايه سبحان الله لا تخفى منكم خافيه مش حاجه تتخيل خافيه قد كده عمل قد كده عملته قال ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصاها مكتوب سبحان الله بالمل لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه عامل زي نظامنا مثلا الواد اللي اخر السنه خد الشهاده وفيها الدرجات النهائيه كل اللي يقابل حد فرحان يقول له طب انت عارف انا تحت بطني إيه دلوقتي الحرف اللي فيه ده ده فيه ايه؟ يقول له فيه ايه حرف؟ ايه الشهاده بتاعتي؟ شوف فرق ها 100% في الرياضه عارف جيد جدا في الكيمياء عارف السياسه في العقد- في ال- في ال- في الطبيعه يعني ما شاء الله فرحان تخيل ال- الشهاده بتاعتك كلها وحاجه بتبقى اقطعها ولازم يصور فيها العيال الصغار العيال الصغيرين من قالوا في نظام الشهاده امال لما يكبر هيبقى هيبقى شكله ولا حاجه ها لما يصور دلوقتي يبقى بكره ان شاء الله ايه والمشكله الام تكتب على الراجل برضه لا نجح في الرياضه الحمد لله اشتهرتها والراجل هنا واخد صفر من 100 ولا صفر من 20 سبحان الله تمليك حتى في العلاقه ما ربنا ما يباركش يد الله مع الشريكين ما لم يقل احدهما فاذا كان احدهما رفع الله يده واكبر الشركات الشركات الزوجيه الزوج والزوج فلما عندهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يقول الله موجوده في البيت ورحمه الله موجوده والعياذ بالله واحد منهم يبتدي يخون من معامله ومن غش وتدليس الى اخره ربنا تعالى يرفع يده من هذا البيت تخيل بيت ليست فيه رحمه الله ماذا يكون به ها اقرأوا كتابيه اه رجل الفقور دي اني ظننت اني ملاق حسابيه مش ظننت يعني ظن الشباب اني موقن انا كنت موقن انا الكتاب هذا وسروج سبحان الله فهو في عيشة راضية الله العيشة نفسها راضية امال صاحبها ده شكله ايه؟ ها العيشة نفسها راضية امال صاحب العيشة ده شكله ايه؟ ها اللهم اجعلنا منهم يا رب في جنة عالية قطوفها دانية يعني انت نمت على الطيور بتاعت في الجنة وال- والتفاحة بعيد عنك تقول انا عايز التفاحة دي تيجي بقي يروح الغص من الليل عشان ايه ما تتعبش وتمد ايدك يا كرم الله يا كرم الله سبحان الله العظيم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه انتوا مش صمتوا في رمضان وصمتوا اثنين وخميس وصمتوا يوم ويوم لا وقمتوا الليل وتعبتوا وتعذبتوا والناس قعدوا يتريقوا عليكم وسيبنا الشيخ راح سيبنا الشيخ جه ست الحاجه وصلت ست الحاجه جت مش عارف البركات حلت الحدود على جناحكم الحدود حته جنبكم ده كل اللي بيحصل قال لها بقى انتوا تعبتوا وشفتوا الويل لا هنا بقى ايه الراحه الابديه يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت اللهم اجعلها جنه ابدا يا رب العالمين تعالى كده لسوره المطففين اقول انا اختلف كده يا رب. ان الابرار لفي نعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب ها؟ الابرار جمع ايه؟ بار والبار اللي يحدث كل ايه؟ كل بيت كل بيت ما مش الاسم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بص على بعض كده تعرف في وجوههم نظرة النعيم تبص على وشه كده ها يعني سبحان الله حاجة يعني الذكر بينطق من وجهه النظرة دي جت منين؟ أن من سعته ودخل الجنة تقوم شربة من حوض الكوثر شرب من حوض الكوثر حصل له ثلاث حاجات نزع الغل والفقد والحسد من قلبه فما يحكيش على حد في الجنة يقول فلان واخد أكثر مني فلان مغني أكثر مني فلان القصر بتاعه أحلى من قصري مفيش الكلام ده لا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد مفيش الكلام ده وبعدين وشه ينور ليه؟ لأن هو بقى صار من من من جيران الله عز وجل. ده في البلد في الدنيا بيقول لك من جوار السعيد يسعى، فما بالك بجوار الله وجوار رسل الله وجوار صحابة رسول الله آه، وجوار أهل الخيرات وده ده ده دار الهنا ها؟ دار الهنا واحد سكن جنب الله عباد الرحمن يبقى شكله بالله عليك ها؟ أكيد يعني سبحان الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم ايه كمان لما يبدا من حرب الكوثر اللي يرضى عن الله ويرضى الله عنه خلاص رضا وده اعظم نعمه يسقون من رحيق مك- مختوم الرحيق اللي هو صفوة الخمر الثاني خمر اللي اتفقنا من قبل ان لا تغتل عقول ولا يسكر ولا يهزي ولا يخرق ولا سبحان الله ختامه مسك يا الله اللهم اجعل ختامها مسك يا رب اخر ما يشرب يبقى طعم بقه مسك يا خبر ده احنا لو البتاع الجروح اه قدام المساجد عند السرعه بتاع يقول لك طب يا شيخ مسك مسك 75 قرش يا سلام هو مسك رخص كده ماشي انا لا شغل الكلام مش فلوس امسك بقى لو فلوس احسن المهم سبحان الله مسك يعني انت بقى في الشيء تلاقي نفسي ده ريحه ايه؟ يعني طعم الشوك ده مسك اخو يعني بس مسك ايه؟ مسك ربنا خلاص شوف بالله عليك ربنا يكتبها لنا واياك مرات مرات والحج واعتبر الحج مرات مرات ان شاء الله لما تقبل الحجر الاسود شوف ريحه الحجر ها عارفين الريحه اللي بيحطها للحجر الاسود دي الدرهم او الجرام الجرام الواحد ب 7000 ريال الدرهم الجرام شوف بقى كل يوم يحطوا كام جرام ها قول لي نص كيلو كده شوف الريحه شكلها ايه والايه ده حاجه مسك الشعبيه اما المسك الاخرى يبقى شكله ايه ها سبحان الله ختامه مسك خلاص. اللي كان في الجنه يا مؤمن لما السحاب يجي فوقك يمطر تنزل السماء عليك في الجنه تنطر عليك ايه؟ مسك برضه مسك ال- ال- الطوب الحصان بتاع خطرك في الجنة انا بقول لك الكلام ده عشان تصبر في الدنيا بتتقي الله ال- ال- ال- ال- الحصان الايه؟ الطوبة فضة وطوبة ذهب الملاء اللي هو ال- المونة اللي هو الخرسانة يعني اللي ماسكة ال- الطوبتين مع بعض مسك وزعتران ياه ده حاجة تكبر ما تكبرش لم تكبر الناس اللهم اجعلنا لك من الصابرين ثلاث كده ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اه ادي ادي التنافس الحقيقي مش نتنافس مين اللي يرفع عليه العشرة مين اللي يبقى بالشقه بتاع المحافظه لا يتنافس في الخير يتنافس في صنع الحوارات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بها يعني ايه؟ منها يشرب منها الايه؟ المقربون تسنيم جاي من سلام الجمل يعني حاجه عين جايه من فوق كده جايه من ايه؟ الله اعلم بقى من من رزق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني دايما ايه؟ ال ال ال ال ال ال الرحيق اللي هو اخره مسك ده سبحان الله ممزوج بعين التسنيم ده سبحان الله هذا يعني ملكا كبيرا تعالى لسورة الجاريات احنا كده بنت- بنتلقى كده في الناس شوف القرآن جميل ازاي حلو ده احنا عايزين نقرأه ونقرأه سبحان الله إن المتقين في جنات وعيون جنات وعيون سبحان الله. وثبت علميا أن النظر إلى الماء وإلى الخضرة يجلو البصر والبصيرة يريحك نفسيا ها يريحك نفسيا تفرقك مش تبص تلاقي حمارات خلقات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن- سبحان الله وتبص في وجوه المصريين تلاقيهم مكتئبين سبحان الله طب هتبص فين بقى ان شاء الله لكن الناس في الجنه بقى جنات وعيون سبحان الله آخذين ما آتاهم ربهم اه كل الفضل من عند من انهم كانوا قبل ذلك محسنين اللهم اجعلنا من اهل الاحسان صفتهم ايه بقى صفة المحسنين دول ايه احنا عايزين نبقى زيهم اهو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انا بسعى قوي من المصريين يقول لك انا لازم انام 8 ساعات في اليوم قالوا اصل نام 8 ساعات الثمان ساعات دول لو عشت 60 سنه يبقى انت نمت كام سنه؟ 20 سنه 20 سنه نوم ماشي يقول لك من ال 60 سنه كام؟ 40 40 سنه منهم 15 مع عيالك ها؟ دول كام سنه؟ 25 مش بس مع بعض 25 دول 25 سنه قعدت 15 سنه ما تصليش فيهم أنا ممكن ولا ايه؟ في اللي ربنا فتح عليه وسلم عن واقع فيه ربنا يا رب يجعلنا ويقوم من هؤلاء ويجعل ابنائنا وبناتنا من المحافظين المحافظين على الصلاه. يبقى سبحان الله بطلع على عمرك كده وبعدين 25 سنه بقى كم ساعه اكل وكم ساعه في المواصلات وكم ساعه قدام التلفزيون وكم ساعه في الاستاد وكم ساعه خناقه وكم ساعه في المحكمه وكم ساعه في صبور الجمعيه وبعدين انا عايز اعرف فين الساعه بتاعت مصر فين؟ ها؟ احسبها كده تلاقيك خسران في الاخر. كده ولا ايه؟ عايز ابقى عايز تبقى ناقص في ثلاث دول الاخره خلاص؟ يا تنام 20 سنه في حد ينام 20 سنه. مع ذلك لا انا بقى بعد الثلاثه بعد ما طلع على كده قوي انت مش هتاخد بالك بس انت معايا. لا بتعشي وجاي ولا بتغدى وجاي. ماشي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. آه. قليلا من الليل يبقى الاستثناء هو الايه النوم والقاعدة هي الايه والقيام والقيام تمام بس الشيخ مثلا اللي يشوف هذا الباب الواقع اللي هو حيث ده انا خلصت كلها في ركعه الله لا لا لا يقول لك يا استاذ ده في راجل حصل عندنا جنب بيتنا لا عنده الكوثر ما شاء الله ربنا يكرمه الله القران جميل وحضرتك يعني نطول شويه يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته آه. سبحان الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون اول الليل ينادي المنادي الا ليقم العابدون تقول طيب نص الليل ينادي الا ليقم القانتون تقول طيب ايش الليل الا ليقم المستغفرون بالاسحار لاجل الفجر الا ليقم الغافلون اما لو طلعت الشمس مفيش في الحديث ذكر حاجه كانهم موتى كانهم موتى وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للزائد والمحروم حق شوف حق حقه وفكر ان ده انت بتديله من عندك لا ده حقه حقه اه حقه للسائد والمحروم حقه هو امال ايه سبحان الله تعالى يا سيدي السجدة تتجافى في نفس المعنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يا سلام على كلمة تتجافى دي جاي الفعل ايه؟ جفا جفا ده جاي ايه؟ ها؟ عدم القبول يقول لك البعد ايه؟ البعد جفا البعد ايه؟ جفا سبحان الله فتأتيك اقرأ في عالم حب بينه وبين السرير ومن الحب بينه وبين ايه؟ بين الصلاة آه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يبقى هو الاول طمعان ولا خايف؟ خايف خايف اهو لذلك بقول لك في الدار الاخر عايزين نخاف اكثر من النهارده خلي خوفك اكبر ليه؟ لان انت لما تخاف النهارده شاء الله تأمن بكرة بإذن الله ولو أمنت الله اليوم لا أخافك يوم لا أجمع على عبدي أمناي ولا أخافك خلاص هذا فيه سبحان الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نفس القضية الأموال يحق مع هذه سبحان الله فلا تعلم نفس أي ناس ما أخفي لهم من قرة أعين محدش يعرف ربنا مخبينهم خير قد ايه في الاخره جزاء بما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم يا رب تعالى لسورة الطور يا سلام القرآن أنا عايزك تقرأ القرآن بتدرس استمرنا من سنوات وأنت بتكتب القرآن بتقرأ القرآن جنبك أجندة ولا ورقة تقول الصفحة دي أنا مريت بكام أمر كذا وكذا تكتبه ومريت بكام ناس كذا وكذا وكذا دي صفحة على روحك بالأسبوع ده أنا عملت الأمر ده ولا لا؟ النهي ده انتهيت عنه ولا لا؟ الكلام ده لمين؟ الك- وهكذا قبل بقى القرآن ده الأمر إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم مبسوطين بنعمة الله عليهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم والعياذ بالله عذاب والعياذ بالله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مش معنى كلمة هنيئا كلوا واشربوا خلاص مش معنى هنيئا دي قال لك ما فيهاش تمريض ابدا لا الاكل هيخلص ولا افكر في ثمن بكره ولا الاكل اكل يعمل لي مرض ولا يكون فيه مبيدات يعمل لي بلاوي في بطني ولا يكون الاكل فيه ابدا ده اكل حلال حلال حلال قد اوجده من يقول بالشيء كن فيكون آه، سبحان الله هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على طول مصفوفه مصفوفه يعني موصول على بعضها يعني بعض لان الانتباع ده يبدو آه، شوف انت لما بتعمل مع اخوانك الناس بتبقى فرحان ها؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان المسافر لوحده عامل زي الشيطان ليه؟ لأنه ممكن الشيطان يضحك عليك في السكة يقول له يا عم ايه حركات الظهر؟ يا عم مش بالعربية الظهر كده يمكن قبل ما توصل كده يكون العصر لسه لكن لو معاه واحد ثاني لا ولا قبل الظهر قال هنصلي الأول بعد الظهر إن شاء الله أحسن عشان نموت في السكة ولا العربية تتقلب فينا ولا الله يا عم يطمنا الله زي الزهراء اه عايز يقدم خيرا سبحان الله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين فيها على متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين عين المرأة يعني سبحان الله والذين امنوا اسمع بقى ايه رحمة الله هنا بقى واتبعتهم ذريتهم بإيمان طيب الحقنا بهم ذريتهم الزوجة الاب والام ناخد الاسره كلها صالحه ودخلت الجنه اللهم اجعل اسرنا كلها من اهل الجنه يا رب الاب والام درجتهم عاليه نفرض عن الاولاد او العكس الاولاد كانت اعمالهم طيبه او درجه اخذوا درجه عاليه او اعلى من ايه؟ من الاب والام طب يحصل ايه؟ انت في الدنيا في الدنيا لو واحد اضع درجه تذكره درجه اولى وقالوا اكثر تذكره ثانيه درجه ثانيه وعايزين يقعدوا مع بعض ينفع بتاع الثانيه يقعد مع اولى ولا بتاع اولى هو اللي يروح يقعد مع الثانيه هو كده ولو ده انت من ده صح ولا لا في الجنه العكس لان اللي بيدي الكريم ها اللي بياخد الكريم ها لان هو اللي- سيدنا ابو ذر الله يرضى عليه قال له يا رسول الله كل من قال لا اله الا الله يدخل الجنه ايوه بابا نعم يدخل الجنه يا بابا قال له ان سرق وان زنى قال له ان سرق وان زنى ابو ذر عايز ياخد تاكيد فرقه ده الغلبه اللي عجبني وان سرق وان زنى يا رسول الله قال له ان سرق وان زنى قال له ان سرق وان زنى ثلاث مرات قال له ان سرق وان زنى رغم عبدك يا ابا ذر ها ها سيدنا ابو ذر كان يروح في المسجد النبوي اليه ورا ظهره ليدخل الجنه رغم انفك يا ابا ذر رغم انفك يا ابا ذر اقول له كده هو مش غصب عنك طبعا ها ولكن الاعرابي اللي قاعد يستجيب الحديث طب ما ما استزدت ربك يا رسول الله انت يعني ال- ال- الرحمه دي بتاعت الاخر قال له استزدت اعطاك ايه اعطاك كذا واستزدت تاني اه اعطاك ايه اعطاك كذا قال عمر بن الخطاب راح حط ايه ايه على بكره هذا اسكت يا حبيبي فقال الاعرابي قال له راح شايف ايد عمر بن الخطاب ارفع عندك يا ابن الخطاب ان الله هو الذي يراه وليس ابن الخطاب وما انا لا تدعو كذا فنعم عندكم سبحان الله لان الذي يعطي هو الكريم آه، كريم سبحان الله والذين اه فل- فلذلك فلذلك ان الاب والام درجه عاليه طب ربنا يجمع الشمس وعايزين يأتلفوا زي ما كانوا بيأتلفوا بالدنيا وربنا مصور على اللي تحت فوق يا سلام يطلع الجميل الى العلي وما فيها من جميل فعل كريم ولا كريم سلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناش من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهون وأمددناهم الكلام في مدى أهو اللي بيسموه جهاز ال- سلاح التعيينات ولا ايه؟ لا ده اللي بيمد مين هنا بقى؟ لا الله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما تهون لا هي ميتة ولا مبروم على دماغها ولا هي في المكتب بدلها سنتين لغاية ما بقيت حجر أبدا ها؟ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما تهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ما تجعلهمش آثمين الكأس لا يقال في اللغة العربية كل الأمانية بالخمر واحد يسأل سؤال يتنازعون يا سيدنا الشيخ هو الجنة انت مش بتقول ما فيهاش خناقات يتنازعون دي فيها ايه؟ نزاع اسمع الكلام كان الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون البطيخ يروا بطيخة ها ويسقطوها لبعض اللي تغنى منه هو اللي يدفع ثمنها ما ياخد بالك ولكن كانوا تحت الباب ايه؟ ها؟ رجال واي رجال كان الصحابه تحت البصير يسقطوا بعض كده العدل يعني لا البريء ده مش يفضل الواد يديله بالسهولات ما يفضل يديله في الداخل يقول له وينتصر عليه بالضربه القضيه واد التاني يقوم ميت الله يقول احنا دي اللي ايه؟ دي احنا مش اسلاميه دي حاجه اسمها ملاكمه في الاسلام مفيش الكلام ده سبحان الله عبادة وحشية لا يرضاها الشرع الحنيف لا الواد ما تنفع ممكن الكاراتيه لا ماشي الواد دفاع عن النفس دخلنا حرب وبتاع لكن يعني ملاكمة ما في الكلام ده دول يديله كوش يديله كوش لغاية بعدين في الاخر يسلموا على بعض يقول له عنده روح رياضية لا تبقاش يتحط بين الناس سبحان الله ولا كان المصاعد بل يمسك في الراس يطلع على القبر ويروح لا يريد 200 كيلو ولا الله اعلم برضه نزع دماغه عيني خلاص واما يلقاه احيانا يمثل علينا وكلاهما خطا وده مش نحن الكلمه المصاعد اللي القوانين ماشي يعني ازاي الشغل بالخيط ماشي لكن اللي بتاع الحره دي اللي تضربه باي حته باي طريقه بعدين شويه يجيب له حديده ويجيب على الارض يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يا سلام الغلمان الحرم اللي في الجنة زي اللؤلؤ أمال اللي يدخله يبقى شكله إيه؟ ها؟ فأنت لو ربنا يرزقك حبيتين لؤلؤ يقول لك ده اللؤلؤ الخليجي ها؟ يقول لك ده مفيش منه ها؟ فأنت الخرم عاملين زي اللؤلؤ أمال المخدوم ها؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هم أهل العلم دول قالوا إنا كنا قبل في أهلنا ها مشفقين يبقى إذا كانوا خايفين في الدنيا ولا آمنين؟ كانوا خايفين من الله ده اللي ايه ده السبب النجاح ده لكن الثاني كان امن رب غفور رحيم يا عم بتحبكوها انتوا بس بتزنقوها على الناس يا عم تبقى رحمه ربنا واسعه لا لا تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم ابعثنا عن ايه عن نار جهنم انا كنا ندعوه من قبل انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم في القراءة انه هو البر الرحيم يعني هو اللطيف الرحيم اللهم كن برا بنا يا رب العالمين رحيما بنا تعالى لسورة النبأ واحنا ماشيين اهو لان احنا لسه فاضل ايه اعظم نعمة في الجنة اللي هي الكشف الكريم يعني كان واقف عندها رب طبعا طبعا ده اكبر اللي هي هي كانت الله عز وجل ورضى الله عن اهل الجنه وده اعظم نعمتين في الجنه اللهم لا تحرمنا منها يا رب ان للمتقين مفازا فوز اهل التقوى لهم ايه؟ فوز عند الله مفاز حدائق اعنابا وكواعب اترابا خلاص انا الكلام ده ايه؟ فكرناه بكده كواحد جمع كائن أطراف سن واحد كله سن واحد يعني الراجل سبحان الله اللي عنده 90 سنة اللي ماشي عيني الحق براسه ده يوم القيامة ل 33 سنة في الجنة والست الحية تقول 100 سنة سبحان الله تبقى 33 سنة أطراف بقى وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الست العجوزة ده قلت يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنة قال له لن يدخل الجنة عجوز قالت الست عجوزة يا خبر ابيض انا كمان انا حبيبك في الدنيا وفي الاخرة مش حبيبك هل انا افتح رأيي قول الله عز وجل ها ها سواعد الاسرار كل السن ايه سن واحدة مش عجوزة ولا ايه كل سن واحدة سبحان الله وكأسا دهاقا الكأس الدهاق اللي هو المليان اللي هو يحمله على قد حاجته ويشرب لا عن عطش لكن عن تلذذ وياكل لا عن جوع ها وهو فضل ياكل ألف سنة ما يحتويش سخنة لكن انت في الدنيا او ممكن على القضية بالعافية لا انا عايز اقول حاجة مش تسلدوك اه عايزك تشد خيط خيط شعور أما لما تيجي تصلي إن شاء الله على وسلم وكنا بنعمل جوع رمضان ده اتق الله في بطنك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا فيها لغو كلام فاضي ولا كذب ده الكذب فيها صعب قوي يا محمد الله يصعب سبحان الله جزاء من ربك عطاء حسابا كل ده من ايه؟ من رحمة الله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الوحدون الا الله الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الروح اللي هو سيدنا جبريل والملائكة صف ما ايه ولا كلمة لا نفس سبحان الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق يا الله سبحان الله فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللي عايز ينجو يتخذ مرجع الى الله عز وجل في عمله في الدنيا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ليه يقول يا ليتني كنت ترابا لقلنا ان الوحوش كثرت الى حلقه حد وقت ما تشعر الوحوش ربنا مش حاسبها حاسبها على ايه بس بتكسر عشان كان حد ظلمها وحبسها يكون عصافير في الاقاف ها هتاخد حسناتك وبعدين ربنا يقول للوحوش والطيور والحشرات والكوني شهادة والكفر ساعتها يقول ايه؟ يا ليتني يا ريت كنت مار وكنت لموت وكنت لا بس قلت ايه؟ انجو من ايه؟ من هذا اليوم يا ليتني كنت تراب طيب تعالى للمستشفى صلى الله عليه وسلم كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس مرتهنه بالعمل بتاعها الا اصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم يا رب في جنات يتساءلون عن المجرمين اسالوا فين المجرمين؟ فين اهل الاجرام؟ ما سلككم في سقر؟ الا في سقر لا اللي حطوك في المكان اللي, اللي مش مربوط ده اول اجابه كانت ايه قالوا لم نكن من المصلين يبقى اذا اي واحد ما بيصليش في الدنيا لازم يتحط فين والعياذ بالله رب العالمين اصل يا رب وسميت سمر لانها تسلط على لحوم المعذبين في النار حتى لا تبقي الا العظم يعني تشوي اللحم وتنضجه وتهريه سبحان الله ويتفاقم وبعدين يرجع تاني اللحم يتكسب العظم وهكذا النص يجيبه مره ثانيه والعياذ بالله هذا هو العريف العرب في الصحراء والعياذ بالله قالوا لم نكن من المصلين وسيدنا عمر قاعد يشرح للصحابه كيفيه الصلاه وتركع ازاي وترفع ركع ازاي وتسجد ازاي فبعد ما الصحابه شافوا طريقه الصلاه وصعوبتها كده بالخشوع ده قال يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي ماذا إذا يصلي أجل كما تقول أولا يصلي شيء قال أنا أكلمكم عن المسلمين ها أنا بكلمكم عن مين؟ عن المسلمين إلا الصلاة إلا الصلاة مش حالة مع أصل شغلي لا حالات مستثناة الطبيب اللي بيعمل عملية وفتح بطن العينة الأذن أذن ماشي وجاء عليه الظهر والعصر والمغرب ده ولسه بيعمل العمليه نفس العمليه خلاص واحد المراقب بتاع برج المراقبه بتاع المطار عشان الطيارات تخش على بعضها في المهرجانات ماشي ما ما ما كانتش جميل لاختها بس غير كده العقول اللي فيه عمل ينهى ولا يعطل عن الصلاة بئس العمل هذا بئس عمل يعني بئس عملا يعطلك عن الصلاة إلا الصلاة أمر الحي على الصلاة وتجري تجري ليه؟ لأن إلا الصلاة سبحان الله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين اه ما فيش زكاه ولا صدقه وكنا نخوض مع الخائضين كل اللي يقول فتوى وراه الربح حلال اه حلال يا استاذ المقصود يعني خلاص كويس يعني يا استاذ يا انت حبيتها ليه؟ ثلاث نظامات يا استاذ يخوض مع كل كل واحد له رايه ما لما الراي ماشي عن مع مزاجه خلاص الفكره وحضرتك الانسان لو كل راي عن 100 حرام منها بربع عمار خلاص وكنا نخوض مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين يكفيك منا ان الكلام ده صح ايش عرفك ان الكلام ده مظبوط لان في كتاب الله لا الله لا الكلام بس بيخوفك لا اله الا الله حتى اتانا اليقين الموت يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين يا الله صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الكرام بقي لكم في رقبتي حلقة في الدرجة الأخيرة إن شاء الله نحن كنا بقى الجزء الإنجليزي القادم ثم حلقتين أخريين أوجد لكم فيها كل الحلقات السابقة منذ الحلقة الأولى إلى الحلقة الثلاثة والثلاثين إن شاء الله إلى موعدها الاثنين القادم جزاكم الله خيرا وأشكركم ولكن شكرا من طرف دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأم سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بوجه غيره ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله